نجمعها حبة ونوروني بمشي بين نمشي عين وبين دهولي ايده شمعها حبة ونوروني بمشي بين بنمشي عين وبين دهولي ايده ايده شمعها حبة ونورولي ومشيتين من رمشيين وبالدهولي إن هنا سكين ملامة إن هنا سكين ندامة إن هنا سكين ملامة إن هنا سكين ندامة سكتين يا الله السلامة امشي فين يا سروري وشمع ونور رمشتين من رمش جارح طيور السحر طارع رمشتين من رمش جارح طيور السحر طارع زادوا نبض القلب حتى بالأمان في المحبة زادوا نبض القلب حبة بالأمان في المحبة بالأمان هناك في شكة طلبوا للشط دوكة الأمان هناك في شكة طلبوا والشط دكة ومشيتين من رمشي جارع طول السحر طالع رمشيتين من رمشي جارع طول السحر طالع زادوا نبض القلب حتى بالأمان في المحبة زادوا نبض القلب حبة بالأمان بالمحبة بالأمان هناك بشوكة طلع فوق فوق الشط دوكا في الأمان هناك بشوكة طلع فوق الشط دوكا من الذين من الذين من الذين من الذين من بعيد وتقول أدين قلبي ودي عايز أعدي قلبي ودي عايز أعدي والظنون بتقول هدي من هنا سكة ملامة من هنا سكة ندامة من هنا سكة ملامة من هنا سكة ندامة سكتين يا الله السلامة أنا أنا أمشي فين يا ناس قولولي إيه لو شمعوا نورولي إيدو شمعة يا صبايا نوروا لي وطمنوني إيدو شمعة يا صبايا إيدو إيدو إيدو شمعة يا صبايا نوروا لي وطمنوني بحر بيني وبين هوايا موج ويشبه موج نوري بحر بيني وبين هوايا موج ويشبه موج نوري آه آه آه آه آه آه آه آه آه بحري بيني وبين هوايا موج يشبه موج ظنوني تحريميني وبين هوايا موج يشبه موج ظنوني كل موجة شايلة شيلة حلمي ليلة وفكري ليلة كل موجة شايلة شايلة شيلة حلمي ليلة وفكري ليلة ايده شمعة يا صبايا نوروا لي وطمنوني بحري بيني وبين هوايا موج ويشكي موج ويلو السماء يا صبايا نوروني وطمنوني بحري بيني وبين هوايا موج ويشكي موج ونوري كل موجة شايلة شيلة حلمي ليلة وفكري ليلة كل موجة شايلة شيلة حلمي ليلة وفكري ليلة هيتموه بالبحر قالي شفت حالي وقول لي خلي هيتموه بالبحر ياللي شفت حالي وقولي غيري قلبي ودي عايز اعدي قلبي ودي عايز اعدي والظنون بتقولي هدي من هنا سكة ملامة من هنا سكة ندامة من هنا سكة ملامة من هنا سكة ندامة سكتين يلا السلامة أمشي فين يا ناس قولولي لو شمع ونور مال يا قلبي العيش بينا مال مال يا قلبي العيش بينا مال آه مال يا قلبي العيش بينا مال مال يا قلبي العيش بينا مال وكان البال يلومنا يا قلبي العيش فينا مال وخالي البالي لومنا مال والي شوق يجينا في الليالي اللي دومنا قالوا قال الشوقين بالليالي اللي دمنا مال يا قلبي العشق بينا مال يا قلبي مال يا قلبي العشق بينا ماله خالي المال يلومنا مال يا قلبي العشق بينا ماله خالي البال يلومنا آه آه آه آه آه مال يا قلبي العيش فينا مال وخالي المال يلومنا ماله قال الشوق يجينا في الليالي اللي دومنا ماله قال الشوق يجينا في الليالي اللي دومنا بين لسانة وبين صباحنا نصحى والناس نعتنين مولودين بالجرح احنا والتواريخ مولودين بين لسانة وبين صباحنا نصحى نصحى والناس عبدالين قاس الذي دوري مولودين بالفلح احنا والدوال المولودين قاس الذي دوري بسنة ومن صباحنا نصحى والناس نعتدين مولودين الجرح احنا والدوار الموتين طريق العقل واهدى اهدى اهدى اهدى اهدى ان هنا تكفين ملامة ان هنا تكفين ندامة ان هنا تكفين ملامة ان هنا تكفين ندامة تكفتين يلا السلامة امشي امشي فين يا ناس قولوني ميلوا شمعوا يا رب يا رب يا رب اي مصر يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر يا رب يا رب يا رب اي مصر يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر احفظوا المصري المكان واحنا على عهد اللي كان احفظوا المصري المكان اللي كان مصري اوفى من زمان وانتوا عارفين تاريخ يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب في اي مصر يا رب يا رب اسمعوا تتعب مصر يا رب يا رب يا رب في اي مصر يا رب يا رب اسمعوا تتعب مصر احفظوا المصر المكان المكان اللي كان المكان اللي كان اللي كان اللي خانوا العهد بينا واستباحوا كل حاجة واستهانوا بالعروبة واستكانوا للخواجة مستحيل هيكونوا منا احنا حاجة وهم حاجة اللي خانوا العهد بينا واستباحوا كل حاجة واستهانوا بالعروبة بالعروبة واستكانوا للخواجة للخواجة مستحيل هيكونوا منا احنا حاجة وهم حاجة هم باعوا الجلابية والوطن والبندقية هم باعوا الجلابية والوطن والبندقية واحنا اصحاب القضية احنا ما بنبيعش مصر يا رب يا رب يا رب يا اهل مصر يا رب يا رب يا رب في اي مصر يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر يا رب يا رب يا رب في اي مصر يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر احفظوا المصر المكان واحنا على عهد اللي كان احفظوا المصر المكان واحنا على عهد اللي كان مصر اوفى بالزمان وانتوا عارفين شعب مصر يا رب يا رب يا رب يا أهل مصر يطلع الدجال بزيفه يملى وادي النيل ضباب يقتل الجلاد بسيفه يزرع الموت والخراب يطول الليل زي كيفه الصباح له قلب باب يطلع الدجال بسيفه آه يملى وادي النيل ضباب الغراب يطول الليل زي كيفه الصباح له قلب باب واحنا بصمتنا في ايدينا ما تخافوش من الليل علينا احنا بصمتنا في ايدينا ما تخافوش من الليل علينا مهما غبتوا عن عينينا انتوا جوه في قلب مصر يا رب يا رب يا رب يا اهل مصر يا رب يا رب يا رب يا اهل مصر يا رب يا رب اسمعوا صوت شعب مصر يا رب رب يا رب يا رب يا ايمن يا رب يا رب اسمع صوت شعبنا احفظ مصر المكان واحنا على عهد كان احفظ المصر المكان واحنا على عهد كان مصر اوفى بالزمان وانتوا عارفين شعبها يا رب يا رب يا رب يا اهل مصر آه آه آه آه آه آه. زين ولا ياف ولا حيف ولا دير ياسين اسألوا الشمس اللي هلا عن اللي صحيوا مبكرين يزرعوها نور وغلة دول جدودنا ولا مين ولا مين زين ولا ياف ولا حيف ولا دير ياسين ولا دير ياسين من الضرير يزرعوها نور وغلة دول جدودنا ولا مين حقنا وحتما يوعد بس لو بانت سعاد حق لو حتما يعاد بس لو بانت سعاد والبيان ده له ميعاد والميعاد هيكون في مجد الميعاد هيكون في مجد الميعاد هيكون في مجد الميعاد هيكون في مجد الأول يا بلدي والتاني يا بلدي والتالت يا بلدي الأول يا بلدي والتاني يا بلدي والتالت يا بلدي الأول يا بلدي بسطت الجو موعالي وده الموصوف الأول يا بلدي الأول يا بلدي بسلطن جو موالي وده الموصوف والتاني يا بلدي بقول الكلمة بالعالي بالعالي وعن المكشوف الأول يا بلدي الأول يا بلدي بسلطن جو موالي وده الموصوف والتاني يا بلدي بقول الكلمة بالعالي بالعالي بالعالي بالعالي وعلى المكشوف والثالثة يا بلدي والثالثة يا بلدي يا كنزي وعزوتي ومالي ومال والشوق الأولى بلدي سلطان جو موالي وده الموصول والعياد الأول بلدي الأول بلدي بسلطن جوي موالي وده الموصول دعا العياد والتاني يا بلدي والثاني يا بلدي بقول الكلمة بالعالي وعلى المكشوف وفي المليان والتالتة بلدي والتالتة بلدي يا كنتي وعزوتي ومالي ومال وشوف أوانك هان أوانك هان أوانك هان تحب الحد يا بلدي ما بين الحد والمضطر رايتك تعالى يا بلدي دليل عن صحتي يا بلدي ما بين الحق والبهتان ورايتك تعالى يا بلدي دليل عن صحة البنيان وده الموصول الأول يا بلدي بلدي والتاني يا بلدي بلدي الأول يا روحي بلدي والتاني يا علي بلدي والتالت يا بلدي شار الهوى بينا حط الهوى تاني واحنا والسفينة في بحر الأمان شار الهوى بينا حط الهوى تاني واحنا والسفينة في بحر الأمان عمي اللي ماشي عالشط القريب قول لي وانت ماشي لا شار الهوى بينا حط الهوى تاني احنا والسفينة في بحر الأمان شار الهوى بينا حط الهوى تاني احنا والسفينة في بحر الأمان عمي اللي ماشي عالشط القريب قول لي وانت ماشي لا ولا طيب عمي اللي ماشي عالشط القريب قول لي وانت ماشي لا ولا طيب الطيرة ما جاشي مش هيجي تاني قول لي الهوى الهوى بينا حط الهوى الهوى تاني شال الهوى شالوا بني المستخبي شاف قلبي نادالوا يا عيني يا قلبي شال الهوى شالوا بني المستخبي شاف قلبي نادالوا يا عيني يا قلبي حط الهوى شالوا خبى السحر عني هو الهوى ماله داير باله بيه حط الهوى شالوا شالوا خبى السحر عني هو الهوى ماله ماله داير باله بيه كل ما يلاقي شكرا راعي كل ما يلاقي شكرا راعي إن أوي أبي أهلي وجيراني شال الهوى الهوى بينا حط الهوى الهوى جاني شالنا وشيلة ليلة حطنا وحطة حطة هما يوم وليلة وليلة كان فرش وغطى شال الهوى الهوى الهوى شيل حط الهوى هوا حطة حد هما يوم وليلة كان فرش وغطى شال الهوى بيا من بين الحبايب حط الهوى بيا وانا قلبي نايم شال الهوى بيا من بين الحبايب حط الهوى بيا وانا قلبي نايم وانت
الهوى الهوى بينا حط الهوى الهوى جري شال الهوى بينا رحنا عشمانين اه حط الهوى بينا رحنا عشمانين اه شال الهوى بينا رحنا عشمانين حط الهوى بينا بينا عشمانين يا وشام بلدنا يا ولاد الغرام لا رحنا استفدنا لقينا السلام يا يا وشام بلدنا يا ولاد الغرام لا رحنا استفدنا ولقينا السلام خدنا الهوى رحنا واحنا زي ما احنا خدنا هوا واحنا زي ما احنا بجرحنا ومحبة أماني أماني شال الهوى الهوى بينا حط الهوى الهوى تاني شال الهوى بينا حط الهوى تاني واحنا والسفينة في بحر الأماني الدنيا اللي ماشي عالشط القريب قول لي وانت ماشي لا ولا طيب حبي راح ما جاشي مش هيجي تاني تاني شال الهوى الهوى بينا حط الهوى الهوى تاني شال الهوى الهوى بينا حط الهوى الهوى تاني
الفلاحين بيغيروا الكتان بالكاكي ويغيروا الكاكي بدوب الدم الفلاحين بيغيروا الكتان بالكاكي ويغيروا الكاكي بتوب الدم وبيزرعوك يا القطن ويا السنافي وبيزرعوك يا عم فليتعلم وبيدخلوك يا حرب فحم الحريقة وبيزرعوك يا مصر يا مصر شمس الحقيقة الفلاحين بيغيروا الكتاب بالكافي ويغيروا الكاكي بتوب الدم وبيزرعوك يا قطن ويا السماكي وبيزرعوك يا قمح ثريت علم وبيدخلوك يا حرب فحم الحريقة وبيزرعوك يا مصر يا مصر شمس الحقيقة وانتي ميدان الحرب سينا البداية انتي جننت الصلب والنصر راية انت البكاء والغلب انت الرحايا انت البارود والحب والحرب جاية الفلاحين بيغيروا الكتان للكافي ويغيروا الكافي بدوب الدم وبيزرعوك يا غصن ويا السلاكي وبيزرعوك يا قمح اللي اتعلم وبيدخلوك يا حرب فحم الحريقة وبيزرعوك يا نصر شمس الحقيقة وانتي ميدان الحرب دين البداية انتي جننت الصلب والنصر راية انت البكاء والغلب انت الرحايا انت البارود البارود والحب والحرب جايه غنوا السلام ده الصبح للحرية الفلاحين ضموا غطار الأمن غنوا السلام ده الصبح للحرية الفلاحين ضموا غطار الأمن رفعوا الرايات في الفجر متندية رفعوا السنابل بنادق عبوا البنادق بارود رفعوا السنابل بنادق عبوا البنادق بارود الرمل قالت حرايق والنار النار بدم الجنود عطوا السنابل فرود رفعوا السنابل بنادق عبوا البنادق فرود الرمل هارت حرايق والنار النار بدم الجنود رفعوا بالفروض رفعوا السنا بالبنادق حطوا البنادق فرود الرمل آل
حرايق والنار النار في دم الجنود والحرب زي جناين الحرية مهرة وملهاش حدود الحرب زي جناين الحرية مهرة وملهاش حدود والحرب السبقة والسكة اتفكري يا مصر اتفكري بالحرب انت ليل نهار اتفكري يا مصر يا مصر اتفكري بالحرب انت ليل نهار اتفكري بالحرب ضد الجوع وضد القهر ضد التتار اتفكري يا مصر يا مصر اتفكري بالحرب انت ليل بتحضر الحرب ضد الجوع ضد القهر ضد التتار بتسلحي للحرب للحرية بتفتحي وردة دم ونار بتسلحي للحرب للحرية بتفتحي وردة دم ونار يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب انها انها انها الحرب انتهينا وتفكري الحرب ضد الجوع وضد القهر ضد التتار وتسلحي للحرب للحرية وتفتحي وردة دم ونار وتسلحي للحرب للحرية وتفتحي وردة دم ونار وتجمعي من ألف فرقة وضحكة والأرض للدفة وللسكة الحرب الحرب للدفة وللسكة الحرب الحرب للدفة وللسكة